بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم عن موضوع الوداعة كصفة من صفات ربنا لو عرفنا نتحلى بيها يسهل على الناس تشوف ربنا فينا من أجمل صفات المسيح أو يمكن الصفة الوحيدة اللي قال تعلموا مني قال عشان دي قال لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم والوداعة صفة صعب وصفها يعني ايه مجموعة صفات جوه صفة واحدة الوداعة لو قلت تحتها لطف تمشي بساطة ماشي محبة ماشي ابتسامة ماشي طيبة ماشي آه ذوق ماشي كلمة وديع دي كلمة شاملة مجموعة ضخمة من الصفات الروحية فمن أكتر الصفات اللي صعب تعريفها أو من الفضائل الشاملة يسموها يعني تقدر تقول الوديع ما بيغضبش الوديع ما بيدنش الوديع ما يتنرفزش الوديع ما يتذمرش يعني تقدر تقول ايه توصفها بالنفي لكن هو ايه الوديع ده هو المسيح مش هتعرف توصفه غير تقول هو شبه ربنا يسوع يعني فاحنا عاوزين نتعلم شوية وداعة بشكل عملي أول حاجة بس نفتكرها إن الوديع أكتر شخصية تتحب الوديع هو شخصية تحب من الناس لأنها شخصية مريحة وبالتالي لو إحنا كلنا ودعاء لو إحنا كلنا فينا وداعة تصوروا بقى هنكسب ناس قد إيه ربنا الناس هتتشد لينا ولما يتشدوا لينا هيتشدوا لربنا بالتالي فاحنا اكيد ما عندناش وداعة كافية عشان كده مش بن مش بنشد الناس بننفر الناس ويتقال في الامثال مثلا يوجد محب الصق من الاخ الوديع يحسس كل الناس انه اقرب ليهم من اقرب الناس ليهم الوديع في قعدة واحدة يتخطى حواجز كتيرة ويخلي اللي قصاده يحس بارتياح له شديد قوي كأنه يعرفه من زمان وكأنه أقرب له من ناس كتير بيقولوا في كلمة في الكلمة اليونانية بتاعت الوداعة بتترجم حاجة زي strength under control يعني الوداعة مش ضعف في فرق كبير قوي بين المسيح الوديع وبين المسيحي الضعيف لا لا ربنا يسوع كان قوي جدا الوداعة قوة داخلية وليها ضوابط في كنترول قوة الحب وقوة العمق وقوة الشخصية لكن معاها بقى البشاشة والبساطة والبراءة لكن هي من جوه قوة جبارة ما هياش مجرد يعني ضعف فالضعيف يبتسم خوفا من الناس لا دي غير دي خالص وبيقولوا كمان كان بيوصف بيها الحصان البري لما يروض فلما يبقى قوي فرس قوي كده ويبقى تم ترويضه يعني يتقال لك بقى المروض زي الوديع فالوداعة صفة تكتسب كأنك بتروض نفسك فاهمين الفكرة يعني لما تروض نفسك تبقى شخص وديع لما تعرف تعمل ضبط لنفسك ضبط لوشك يبتسم ما يكشرش ضبط لصوتك ما يعلاش يفضل حنين ضبط لطريقتك مع الناس فيها احترام وفيها بساطة كل ده انت كده روضت نفسك على الوداع طبعا ربنا يسوع له المجد هو أجمل وأهم مثل للوداعة من بعديه يجي موسى النبي لأن صفة الحلم والوداعة متوازين أو متقاربين أو توأمين فموسى أيضا وصف بالوداعة احنا عندنا كلمة الوداعة ضمن الثمار الروحية التسعة بتاع الثمر الروحي يقول أما ثمر الروح محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعف صدقوني ساعات أحس إن كلمة وداعة لمت كل اللي قبلها يعني تقدر تقول الوديع محب فرحان عنده سلام باله طويل لطيف إنسان بار عنده إيمان فتلاقي إن كلمة الوداعة تقريبا لمت التسع فضائل كلها جواه في فيليب أربعة يقول يكن حلمكم يبدو أنه جنتلنس دي بتترجم هي الحلم والوداعة في الإنجليش وفي اليوناني كلمة واحدة غالبا فيقول يكن حلمكم معروفا عند جميع الناس يعني بولس بيقول يا ريت كلكم تبقوا حلماء ودعاء فالناس كلها تلاحظ عليكم دي لأن دي هتسهل علينا الكرازة قوي الناس لما تشوف المسيحي وديع حليم يبقى كده إيه واضح إن في فرق بينه وبين أي شخصية تانية في الدنيا فلتكن الوداعة أحد يعني معانيها السيطرة على رد فعلك في كل موقف وبالتالي الوداعة أكشن مش reaction يعني إيه؟ يعني موقفك مع الإنسان أنت بتقرر تبتسم في وش الناس الناس بتكشر لو كشر في وشك هتكشر في وشه ده اسمه reaction لا هو يكشر براحته أنا بقى واخد أكشن إن أنا ببتسم هو يعلي صوته أنا واخد أكشن أنا ما بعليش فاهمين الفكرة؟ هو واخد موقف إنه يعادي أنا واخد موقف أنا ما بعاديش فأنا أنا واخد أكشن مش reaction لأن دي مهمة في الوداعة ودي هنشوفها تتعمل إزاي إزاي الواحد يعيش بوداعة خلونا نحطها بكلام عملي كوصفة كده أنا غششها طبعا من كتابي يعني. إزاي تتعامل بوداع لكن يعني هي ببساطة كل اللي هنقوله في الآخر ركز على ربنا يسوع لأنه قال إيه تعلموا مني فهتلاقي إنك أسهل من كل اللي أنا هقوله ده لو عرفت تحط ربنا يسوع قصاد عينيك دايما وتتمثله في كل موقف تتخيله في كل موقف هيبقى مش صعب عليك تتصرف صح كوديع بعد شوية هتبقى طبيعتك كده يعني في الأول أنت بتحاول تقلد بعد شوية من كتر ما هتقلد هتتطبع بطبع الوداع فيبقى العادي ان صوتك هادي العادي انك تبتسم في في الماء في الضيقات العادي انك حنين على الناس كلها خلاص ده هتبقى طبعك كده بس في الاول عشان تتغير طبعك هتعمل مجهود شويه هنحطها في ست نقط عمليه كن متعاطف مش متطلب يعني ايه be understanding not demanding هناخدها واحدة واحدة كن مترفق مش ديان كن حنين من غير استسلام كن قابل للتعليم مش بعيد المنال خليك صاحب أكشن مش ري أكشن اظهر الاحترام للكل تعالوا ناخدها واحدة واحدة الأول الوديع يتميز بأنه بيفهم الناس بيقدر الناس بيحس بالناس بيتفاعل مع الناس مش مركز على نفسه الوديع دايما مركز على اللي قصاده أغلب الناس بتتحرك بتركيزها على نفسها أنا متضايق إذا أنا عصبي طب ذنبه إيه اللي قصادي أنت متضايق أنت حر بس هو مش ذنبه إنك تتعصب فهنا طول ما أنا مركز على نفسي أنا مستني الناس هي اللي تبص عليا وتقدرني مستني الناس هي اللي تراعي لا الوديع يراعي الناس ما يستناش حد يراعيه مش مستني من الناس حاجة هو دايما مشغول بما يحتاجه الآخرين مش بما يحتاجه هو عشان كده هي قريبة قوي لفكرة إنكار الذات أو إنكار النفس كل الفضائل على فكرة مرتبطة ببعض فإنكار النفس أو التواضع هو خلفية الوداع يعني داخل كل وديع قلب متواضع داخل كل وديع قلب متواضع قلب متواضع ببساطة يعني إيه يعني مشغول بالناس مش مشغول بنفسه آه ساعات الواحد يتعامل مع الناس من من مطرحه يعني إيه المفروض الناس تعمل كذا طب افرض جاي لك فقير ما بيعرفش يتكلم بطريقه كويسه محدش علمه انت بقى تتغاظ وتتنرفز وتقول انا هعلمه يتكلم كويس انت مش وديع ربنا يسوع ما كانش هيعمل كده بالطريقه بتاعتك ما كانش هيعمل كده ليه انت اتضايقت كرامتك نقحت عليك لو انت وديع هتتفهم انه ده غصب عنه انه ما حدش علمه الادب او الذوق فكونه مدب في الكلام ما هو ما حدش تعالى علمه حط نفسك مطرحه تفهم مشكلته وظروفه وتربيته وخلفياته خليك انت حنين بعد كده لما تبقى حنين ووديع ممكن تقول له بس هي احسن تتقال بالطريقه الفلانيه فالمسيح لو مطرحك كان هيتعامل مع الموقف ده مش يستفز في كرامته وياخد موقف شديد لا كان هيتعامل بهدوء شديد ويحايل اللي قصاده وبعدين يوصل له الصح في الآخر لأنه أغلبنا كرامتنا بتتلمس بسرعة لأن ما عندناش وداع أنت ساعات تتعامل مع الناس اللي بيخدموك كأنه حق حق يعني ممكن واحد يزعق في الإشارجي بتاع الشارع ده لأنه مثلا إيه يعني مشى العربيات كلها مع بعض يعني هو غلبان وال system كله ملخبط طيب بالراحة على الراجل هو كل طول اليوم عمالين يزعقوا فيه طب خليك understanding يعني ده بني آدم وغلبان وظروفه قاسية خليك أنت وديع كل الناس تشخط فيه ويمكن الناس تشتمه أنت قول له صباح الفل ومسي عليه وقول له الله يعينك يعني مجرد يبص كده في عربيتك ويلاقي صليب أنت كده قدمت رسالة لأنه واحد ضمن مية بيشتموه بيمسي عليه وبيصب عليه وبيقول له كلمة حلوة تبقى حاجة على الماشي كده بس فيها وداع هنا هتعمل دي امتى لما تفكر في الراجل الغلبان ده اللي واقف طول النور النهار ورجليه وجعاه وغلبان وفقير وهمه تقيل وعمال يا عيني ملطشة من الكل من الظابط اللي فوق راسه ومن كل عربية ومعهوش حتى دفتر مخالفات ينتقم لكرامته ف يعني غلبان جدا خليك بقى انت متفهم وما تطلبش منه كتير هو مش هيعرف يظبط المرور مش هيعرف فما تستناهاش دي غصب عنه مش هيقدر يعمل كل اللي انت مستنيه في فيليب 2 يقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا ما تبصش على نفسك أنت احتياجاتك أنت رغباتك أنت بص اللي حواليك مستنيين إيه ونفسهم في إيه مع الاندرستاندينج ده مع التفهم ده هتلاقي نفسك شخصية مريحة لكل اللي حواليك لو تفهمت ببساطة احتياجات مراتك أو توقعات مراتك دي ما حدش في الرجالة بيعملها الحقيقة أو توقعات أولادك يعني الرجالة يرجعوا من الشغل تعبانين مكفهرين مكشرين منكدين مش عاوز أطول يعني المهم إن هو راجع شكله مش حلو مش حلو ده لأنك أنت تعبان طب ذنبهم إيه اللي في البيت؟ اللي في البيت مستنينك مشتاقين لك عاوزين يشوفوا الشخص اللي بقاله يوم ما شافوش او اسبوع ما شافوش حقهم عليك تبقى مبسوط تبقى مبتسم تقول كلمة حلوة تتحامل على تعبك وتبقى لطيف النص ساعة اللي هتفضل عايشها في اليوم ده قبل ما تنام لأنه لو فكرت فيهم غير لما هتفكر في نفسك لو فكرت أنا تعبان أنا مش عاوز غير الأكل والسرير غير لما تفكر هما محتاجين ايه هو ده بقى ايه لا ينظر كل واحد الى ما هو لنفسه كل واحد الى ما هو لاخرين لو فكرت في اللي حواليك بتراعيهم ولا بتراعي نفسك في كل المواقف ده اول سلمة في قاموس الوداع انك حاطط اللي حواليك قبل منك بتشجعهم قبل ما بتشجع نفسك بتمدحهم قبل ما تستنى منهم مديح بتكرمهم قبل ما تستنى منهم اكرام يقول في بطرس الأولى ثلاثة كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم هو بيفترض أن الرجالة مهتمين قوي بالصلاة ومش عاوزين حد يعطل صلاته فمفترض أنه لو الراجل ما كانش حنين على مراته مراته طبعا هتخلي البيت مش بيت صلاة فايه لكي لا تعاق الصلاة بيقول له ايه هاتها من قصرها وافتكر ان هي انا اضعف وادخل كده اتعامل معاها بحنية وبفطنة بحكمة عشان تعرف تصلي في الاخر طبعا هو ما حدش بيفكر بطريقة بطرس دلوقتي انه عاوز يصلي اساسا لكن هو ده التفكير الروحاني المظبوط انك انت عاوز تحافظ على سلام بيتك وعارف ان مراتك اناء اضعف كأنثى تحتاج إلى تشجيع وإلى تعضيد وإلى مديح وإلى طب ما ده كله وداعة إنك أنت بتفكر فيها مش بتفكر في نفسك بنفس الدرجة بيطلب من الستات في بطرس الأولى ثلاثة الإصحاح ده في ناس كتيرة مش بتحبه يقول يقول للزينة بقى عن زينة الستات يقول بل إنسان القلب الخفيف العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ صفة الوداعة في المرأة صفة مهمة جدا يعني هي الوداعة دي مطلوبة من الكل لكن في في المرأة بالذات دي أساسية جدا لأنها تمتص غضب جوزها لو هو غضب وده مش صح هي اللي تمتص غضبه لكن لو هي غضوبة ده تبقى يوم مش فايت بقى تبقى الحكاية صعبة قوي فهنا الروح الوديع الهادئ هنا قال لهم دي الزينة الحقيقية بتاعتكم يا ستات الزينة الحقيقية ان تبقى كل زوجة مسيحية تبقى وديعة وديعة بقى بكل ما تحمله الكلمة من صفات الهدوء والبشاشة والطيبة يبقى واضح ان الموضوع وصية يعني يعني لازم ننشغل بيه و وبراكتس لازم نمارسه وتريننج لازم نتدرب عليه مش هيجي كده مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك وديع لا مش هتحصل كده انت هتحطه في دماغك وهتتدرب عليه ازاي تبتسم ازاي تقول كلمة حلوة ازاي تراعي اللي قصادك ازاي تفكر بطريقته مش بطريقتك ده اول خطوة في سلم الوداع تاني فكرة مهمة be gracious not judgmental يعني ايه ما تبقاش ديان للناس محدش طالب منك تبقى قاضي خليك محامي خليك مترفق بالناس خليك كريم مع الناس اعذر الناس ارحم الناس محدش طالب مننا نحكم على الناس كلها كلنا واخدين دور القضاء ومحدش بيدفع لنا اجر طب خد دور المحامي وهتلاقي اجرك سماوي فعلا كلنا بناخد دور القاضي احنا ماشيين نحكم على الدنيا كلها من اول وزير للغفير بنحكم على كل الناس طب وانت حد يعني لما خدوا بحكمك يعني صلحت الكون لما قعدت تحكم على فلان وعلان طب ما انت تعبان وتعب الناس كلها ما تغير الموقف بتاعك وتجرب تاخد دور الرحمة او المحاماة عن كل الناس الوديع يحامي ما يقضيش ما يحكمش ما يحاسبش ما يحسبش على الناس أخطائه يدور على العذر ما يدورش على الحكم أبدا واضحة قوي في غلط يا ستة لما جت كلمة الوداعة فيها أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا عارفين روح الوداعة هنا فيها خمس نقط بصوا للآية تاني أول نقطة لما شفت واحد وقع قلت في بالك الدور عليا دي روح الوداع انسبق يعني لما لقيت واحد وقع زعق قلت مش غريب مش غريب عليا أنا كمان بزعق أو بيدين ما بتقولش خص علي وقع في الإدانة أنا كمان بدين فهو اتسبق واتزحلق أنا الدور عليا وبعدين تاني حاجة في روح الوداع أخذ في زلة ما مش بيقول غلط أخذ أخذ كأنه لا يؤاخذ يعني يعني كأن الغلط مش عليه الشيطان كعبله دي روح الوداع روح الوداع أنك تنسب أي خطية للشيطان مش للإنسان دي روح الوداع لأن دي اللي هتخليك تعذر فلان بيعمل كذا الشيطان ضحك عليه أخذ ثالث نقطة اصلحه مش حكمه مش مطلوب منك أبدا تعدمه مش مطلوب منك تشاور عليه وتقول احذروا منه مش مطلوب منك تتجنبه لا مطلوب منك لو انت عندك روح وداعة تفكر ببساطة اساعده ازاي اعمل ايه عشان اساعده ده التفكير المنطقي الطبيعي المسيحي ده تفكير ربنا يسوع لما بيلاقي حد ملخبط بيقول الشيطان ضحك عليه بيقول هو اتزحلق بيقول نعمل ايه عشان نساعده وبعدين الروحانيين لو انت شخص روحاني ببساطة يعني شخص صلاة واحد بيصلي كتير هيبقى عندك روح الوداع الصلاة هتنبهك ان ده انسان غلبان محتاج اللي يسنده مش محتاج اللي يعدمه ولا يتهمه وبعد كده يقول خامس نقطة ناظرا الى نفسك وانت بتساعده عينك على نفسك مش مستبعد الغلط عن نفسك خايف على نفسك بتحترمه زي ما بتحترم نفسك بالظبط فهنا في الآية دي روح الوداع ممثلة في خمس نقط إن سبق أخذ اصلحوا الروحانيين ناظرا كل دي طلعة تلقائي كده من الشخص الوديع أول ما يلاقي حد بيغلط مش بيقول ده بيغلط لا لا خالص بيقول يا عيني الشيطان ضحك عليه اتزحلق طب نعمل ايه عشان نساعده طب نصلي له طب أنا خايف على نفسي برضه في رومية 14 يقول بولس الرسول من هو ضعيف في الإيمان اقبلوه لا لم... بدون محاكمة الأفكار في الوقت ده كان عندهم أزمة الأكل في ناس بتقول مسموح ناكل اللحمة وفي ناس بتقول ما ناكلش اللحمة لحسن تكون اتذبحت على اسم وسم وفي ناس يهود لسه قلقانين من يوم السبت وفي ناس خلاص اتخطوا موضوع السبت بنجاح قال لهم يا جماعة اللي لسه إيمانه كده مبتدئ وبيخاف من حاجات معينة بيخاف ياكل خايف يكسر السبت لا يعني هو مسيحي وكل حاجة بس لسه ما استواش اقبلوه زي ما هو من غير ما تحكموه وتقولوا له انت غلطان في افكارك اقبلوه اقبلوه لانه ضعيف يا ترى انت لما بتشوف واحد ضعيف ضعيف ممكن يكون بيغلط بتقبله ولا بتلفظه الوديع يقبل اللي مش وديع يستنكر يرفض يتأفف يتعالى يدين يحتقر إنما الوديع يبص له كده ويقبله يقبله واحد ملخبط اه بس لازم تقبله ربنا بيقبلنا كلنا فخليك مترفق المحبة تتأنى وترفق هي دي الوداعة بالظبط المحبة تتأنى وترفق ما تبقاش ديان للناس في ناس كتيرة بتتعبنا في حياتنا يا ترى ايه رد فعلك للناس دول في ناس متعبين في الشغل في ناس متعبين في الشارع أغلبنا بناخد مواقف عدائية مع الناس دول أو متحفظة يا إما بتعمل مسافة بعيدة قوي يا إما بتستناهم كده على غلطة وتترقب أخطائهم مش ده الموقف المسيحي إذا كنت وديع هتبقى مبتسم وبشوش ولطيف وكل ما يغلطوا وكل ما يغلسوا تقول الشيطان بيعمل كده بكرة ربنا يهديهم هم برضو ما دقوش النعمة اللي أنا فيها هي دي الوداعة انك ما بتحكمش عليهم كل لحظة في اخطائهم انك مترفق بيهم حتى في ضعفهم أشهر موقف كده ربنا يسوع في يوحنا 8 لما جابوا له المرأة التي أمسكت في ذات الفعل كل الناس بتقول تستاهل الذبح والإعدام وبس مستنيين له على غلطة لحسن لحسن يجي في صفها وهو ربنا يسوع ما اهتمش بكل كلامهم لأنه وديع ركع جنبها وقعد يبعت لها مسجات كده على الرملة وطنش كل الناس وما فرقش مع عيونهم وكلامهم وما اهتمش بالحجارة اللي في ايديهم يعملوا اللي هم عاوزينه ولما استمروا يسألونه نعمل ايه قال لهم لو فيكم حد ما بيغلطش يرميها بحجر ونبههم بقى ان انتوا مفكوش روح الوداعة خالص طب وانتوا فيكم حد ما بيغلطش هي اتمسكت في الغلط أنا بقى ماسك عليكم كلكم غلط لو عاوزيني أفضحكم هفضحكم إنما أنتوا عرفتوا تمسكوا عليها الغلط لأن ما عندكوش روح الوداع الخطية الإدانة ضد الوداع على طول الخط اعرف أن طول ما جواك إدانة يبقى الوداع لسه بعيد عنك حتى لو إدانة بالفكر لأن ربنا يسوع له المجد وهو, وهو الديان قال ما جئت لأدين العالم ما كانش حب ياخد دور الديان أبدا لما جابوا له الست دي عشان يبقى ديان قال أنا مش ديان طب يا رب أنت الديان في الآخر ده حقك قال بس أنا مش ما جيتش عشان كده أنا جاي أخلص العالم أنا جاي أدافع عن الناس أنا جاي أفدي الناس أموت بدلهم أنا مش جاي أقول مين غلط ومين صح خالص ده مش دوري طب يبقى بالأولى مش دورنا بالأولى كلنا نتشبه بالمسيح المحامي مش الديان ثالث نقطة مهمة خليك حنين خليك حنين يعني ايه لما تختلف مع حد في الرأي احترم رأيه تحاولش تثبت انك صح وخلاص مش بقولك اتنازل عن رأيك مية في المية بس اقبل اللي بيقوله اسمعه احترم كلامه قدر رأيه ما تستسلمش وتهاوده لأن مش هي دي الوداعة الوداعة مش معناها انك تمشي ورا اي حد في اي حاجه لا ربنا يسوع ما كانش بيعمل كده ما كانش بيمشي ورا الغلط طبعا لا لكن لما كان يصطدم معاه اليهود ما كانش بيتشد ما كانش بينزعج ما كانش بيضطرب ما كانش بيغضب وكان يقول حجة بحجة وكان طويل البال جدا مرة قالوا له أصلك أنت رئيس شياطين فبتطلع الشياطين كلام مهين وجارح فهو بمنتهى الوداعة يقول إيه طيب وولادكم ولادكم بيطلعوا الشياطين إزاي أنا رئيس شياطين وهم بيعرفوا يطلعوا الشياطين إزاي طيب ولو الشيطان بيطلع شيطان مش كانت المملكة خربت من بدري إنما أنا أقول لكم أنا بطلع الشيطان بقوة ربنا لأني أنا أنا قوة الله وده معناه أن الملكوت جه أن العهد الجديد ابتدى وانتهى الوداعة طب يا رب أنت اتشتمت واتهنت وبيقولوا عليك بعلزبول وبعلزبول معناه بيهيجوا الجموع عشان يرجموك الناس دي مش طيبة الناس دي مش كويسة الناس دي مغرضة وربنا فاهم ده كله كان لم يضطرب أبدا كان وديع في رده كان حنين في رده لكن ما مشيش وراهم في كلامهم للأسف لما الناس بتجادل أو بتختلف معانا في أكتر من تصرف بيحصل ساعات نتراجع في خوف خايف تخسره تقوم تاخد خطوة لورا مش صح محدش قالك تتراجع عن رأيك عشان ما يغضبش عليك لا الوداعة ممكن تتشبث برأيك بس تفضل وديع ما تثيرش غضبه لكن مش معناه انك تتراجع في خوف ولا انك ترياكت بغضب لا كده ولا كده الوداع انك مصر على كلامك او انت ليك منطقك بس لا بتقوله بغضب ولا بتتراجع في كلامك احنا غالبا بناخد موقف من الاتنين يلي قصادي مصر فانا بكش وارجع وخلاص وابيع القضيه يا هو بقى بيعلي وانا علي بقى ونشوف اخرها ايه الحتنان غلط كل ده غلط لا الموقف الثالث بتاع المسيح هو الصح ان انا اتصرف بوداعة بتناقش بهدوء بقول الحجة وعندي بدل الحجة حجج وتمسك بموقفي وانسحب في هدوء في الاخر لو ما فيش فايدة من القعدة لكن بدون اضطراب بدون انزعاج بدون غضب بدون استسلام عشان ترد بوداعة افتكر القاعدة بتاعت الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط مش من الوداعة خالص انك توجع اللي قصادك بكلمة في ناس تحاول تمثل الوداعة بس دي مش وداعة ده لؤم وتبقى باردة فما تتنرفش بس تقول كلام زي السم كلام يوجع بس بهدوء في واحد يعلي ويتنرفز ويتنطط والتاني ما تتمسكش عليه الغلط بس يقول كلام من تحت لتحت يهيج وينرفز ويغيظ ويوجع عشان كده يقول الكلام الموجع يهيج السخط دي مش وداعة دي مش الوديع اللئيم اللي الخبيث اللي يقول كلام يغيظ وينرفز وبعدين ما تتحسبش عليه الغلطة أصله ما تنرفزش لا لا مش ده الوديع خالص الوديع بالعكس لما يلاقي اللي قصاده غضوب يمتص غضب يحايله يجي على نفسه في الكلام يجي على نفسه بس مش بيغير موقفه يعني يمتص الغضب يحتوي الموقف لكن مش لدرجة انه يتغير الموقف تماما في يعقوب ثلاثة بقى بيميز بين نوعين من الحكمة حكمة حكمة الحكيم السماوي الوديع وحكمة اللئيم في واحد لئيم يتسموه يسموه حكيم هو مش حكيم هو لئيم إنما الحكمة السماوية يقول إيه يقول حيث الغيرة والتحزب ده كان بيتكلم عن حكمة اللئيم هناك التشويش وكل أمر رديء أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة مسالمة للشخص الحكيم مسالم مترفقة مزعنة مزعنة يعني تقول طب حاضر حاضر مزعنة يعني واطي راسه ما عندوش مشكلة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء كل دي صفات الحكيم الوديع حكمة سماوية يبقى معاها وداعة دي حكمة المسيح المسيح وديع وحكيم إنما اللؤم ده حاجة تاني خالص حتى لو ما بيتنرفزش دي مش صفة الوداعة طبعا عدم الوداعة شكل من أشكال الأنانية لأنه مصر يثبت أنه صح ويمشي اللي جواه إما بصوت عالي أو بلقم والاتنين غلط أما الوديع عنده مرونة مش متشبث برأيه بعند لكن هو مقتنع يمكن بموقفه ممكن الواحد يمشي مع شخص مختلف معاه في الرأي لو هو عنده وداع ويمشوا فترة طويلة جدا هنا بقى الشعارات بتاعت الدنيا اللي غالبا هي مجرد شعارات يقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد مش عارف ايه طبعا يفسد تماما في بلادنا دي في اختلاف في الرأي في البلاد دي مش ممكن يفسد 100 قضية انما لو كنت وديع فعلا واختلفت مع اللي معاك في الرأي تقدروا تفضلوا حبايب فعلا تفضلوا حبايب ومحترم منهجه وموقفه ومعجب بتصرفاته و... وما زلت مختلف معاه في النقطة دي ده الوديع الوديع عنده مرونة داخلية تخليه يميز أنا شايف فيك حاجات حلوة قوي النقطة دي أنا مختلف فيها معاك بس ده ما يلغيش أبدا إنك وكذا وكذا وكذا وكذا يعني أذكر زمان حصل كلام بين يعني في يوم من الأيام يعني من الكلام ده بقاله 30 سنة بس كان في اتنين خدام في الكنيسة كبار مختلفين تماما ويعني منهجهم عكس بعض تقريبا وسئل واحد عن رأيه في الآخر احنا بقى شباب صغير ايه نحب الحركات دي عاوزين نعرف هيقول في ايه الحقيقة الخادم ده كان مثالي قال كل النقط الإيجابية اللي في الشخص التاني ما قالش ولا نقطة سلبية احنا ذهلنا احنا فاكرين بقى انه ايه فرصتك بقى هتطلع كل اللي بنسمعه قال ده مجتهد جدا وده امين في كذا وكذا وكذا ده وديع فعلا ليه حتى لو هو مختلف معاه اختلاف كبير في نقط تانية انما شايف بوضوح النقط الايجابية اللي فيه وعارف يخدم معاه بالرغم من ده كله هي دي الوداعة لأنه محترم إيجابياته تماما مصدق إن في حاجات حلوة مصدق إن ربنا راضي يشتغل بيه بالرغم من النقطة اللي هو شايفها معتبرها غلط لكن بقية النقط لا بقية النقط صح هي دي الوداعة إنما إحنا عندنا حتة الإيه التعميم فلان وحش وحش يعني إيه وحش وحش في إيه طيب ما أكيد في حاجات حلوة ربنا عمره بقى ما يقول فلانة دي وحش لا ممكن يقول فلانة دي ضعيفة في كذا إنما حلوة قوي في كذا وكذا وكذا لأن يسوع ربنا يسوع وديع فيمسك واحد واحد فينا كده يطلع فيه حاجات حلوة قوي ولما تيجي النقطة الوحشة مش يقول وحش يقول لك ضعيف في كذا ضعيف في كذا ومش داخلة في المجموع يعني يعني يعدي برضه طبعا دي منتهى الوداع يقول في تيموساوس الثاني عبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعة كلمة غريبة أوي ينفع الواحد يأدب بالوداعة احنا نعرف نأدب بالعصاية نأدب بال... بالخناق مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق تلاقي واحد بيقاوم التعليم بيلخبط أدبه بوداعة صعبة بس هي دي الشطارة رابع نقطة ازاي نتعلم الوداعة خليك تلميذ خليك تلميذ طول العمر خليك قابل للتعليم في واحد بعد مرحلة معينة لا يتعلم أبدا خلاص يتقفل ودانه وقلبه و معتبر نفسه عرف كل حاجة وفهم كل حاجة وما يتغيرش أبدا خلاص ما بيتغيرش صدقوني بنشوفها في شباب صغير وبنشوف عكسها في شيوخ بتلاقي واحد سبعين سنة عنده استعداد تلمذة رائع وبتلاقي شاب 15 16 سنة معتبر نفسه خلاص عرف كل حاجة محدش بيفهم زيه طبعا فرق كبير قوي لما تلاقي شيخ حلو كده يعني 80 سنة وبيحب يتعلم وبيتعلم بجد مش بيتعلم كمعلومة تنضاف ليه لا ده مازال بيغير في حياته طبعا صفة من صفات الوداعة انه مع كل الخبرات دي قابل للتلمذة والتعليم وفي واحد تاني العند بقى باين عليه من بدري قوي معتبر نفسه فهامة وعلامة وحتى لو ما قالش بس هو مهما حصل مش بيتغير مش بيستقبل خليك قابل للتعليم لما حد يصحح لك اسمع لما حد ينقدك افتح ودنك لما حد يعاتبك ما تستعجلش وتدافع الوديع يطلع من الكلام اللي بيسمعه ما يناسب مش معقول كل اللي بينقدوك او بيعاتبوك ملهمش حق وانت الوحيد اللي مظلوم هي مش كده هي انت مش وديع لو انت وديع هتتعلم من اللي بيكلمك وبيوبخك مش بقولك بقى تتهز ثقتك في نفسك وتقولي بقى انا وحش خالص لا بس خد من كلامه لما بيقول كده يبقى معاه حق او في حتة معاه حق فيها كده تبقى بتستفيد تبقى وديع لانك بتستقبل اللي ما بيستقبلش خالص ده فقد الوداعة تماما إذا يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع هنا مسرعا في الاستماع مقصود بيها تيتشبل يقبل يستقبل مستعد يتعلم مبتئا في التكلم مبتئا في التكلم عاهد أول ما هيسمع النقد هيدافع أصل وفصل يا سيدي طول بالك يمكن حكيت لكم الموقف ده زمان وأنا طالب في الطب رحت أمريكا كم شهر أتمرن في مستشفى وحضرت قعدة دكاترة ما انساش اليوم ده كانوا دكاترة نساء بالمناسبة وبعدين كان وسطهم دكتور مصري وبيعملوا قعدة كل أسبوع يتابعوا الحالات والمشاكل اللي حصلت في الاسم واحنا الطلبة بنقعد ورا نسمع المناقشة وبعدين بيحكوا ضمن الحالات ان حالة حصل فيها مضاعفات وبتاع فجت اسم الدكتور المصري فط من مكانه وقعد يدافع يدافع يدافع وكلهم ساكتين خد له بتاع خمس دقايق ولما خلص اللي ماسك الجلسة الدكتور الكبير قال له هو أنا قلت لك تتكلم ما انساش الموقف ده قال له هو أنا قلت لك تتكلم هو سابه يتكلم بس هو أساسا ما حدش احترم كلامه لأنه مين قال إنك أنت ما تستنى لما تسمع ما تشوف الكلام بيتقال ايه ما حدش اتهمك أساسا عشان تدافع احنا أغلبنا كمصريين فينا الطباع ده ما بنستحملش حد يشاور لنا على غلطة على طول الكمبيوتر يشتغل بالتبريرات أطلع 100 عذر و100 تبرير و100 حجة المهم الكمبيوتر ده يعطل أول ما تبقى التهمة لواحد تاني يعني طول ما التهمة جاية لي تلاقي الكمبيوتر اشتغل تمام أول ما تطلع التهمة لحد تاني تلاقي الكمبيوتر يتعطل تقول اه معاهم حق معاهم حق ليه طب لما كانت في وشك ما كانش معاهم حق وطلعت ب 100 تبرير عندنا برنامج محاماة عن نفسنا جاهز والبرنامج ده عطلان خالص مع الناس الوديع لا يحامي عن نفسه ويحامي عن الناس يقبل التهمة اللي جاياله لكن لا يقبلها على أخوه هي دي الوداع بقى فبيتعلم لو عرفت تسمع بسرعة وطولت بالك في الكلام هتبقى أقل غضبا وبعض الآباء يقولوا الوديع هو الذي لا يغضب ببساطة كده فبالتالي هتبقى فاهم ايه علاقة اللي احنا بنقوله بالوداع يقول في أمثال 13 فقر وهوان لمن يرفض التأديب ومن يلاحظ التوبيخ يكرم اللي هيلاحظ التوبيخ هيكرم يعني اللي هيتعلم وهيقبل التوبيخ ده هيتقدم أغلب الناس ما بتحبش صفة الوداعة بتعتبرها ضعف أغلب الناس الشيطان بقى بيخدع فيقلب الموازين فلما يلاقي واحد وديع يقول لك ده ضعيف ده غشيم يقول لك البسيط ده ساذج يقول لك اللي بيحب ده مغفل تلاقي كده الشيطان دايما ايه يحط التسميات اللي تغيظ عشان احنا كمان ايه ننفر من الفضائل دي لا في فرق كبير قوي بين الوديع وبين الضعيف الوديع غير الضعيف ربنا يسوع وديع ومش ضعيف خالص طبعا فانت لما تبقى وديع ده مش معناه دعوة انك انت تتنازل عن حقك عمال على بطال او تبقى ملطش لا بس هتبقى انسان وديع ممكن تطلب حقك بوداعة لكن ممكن تتكلم في حقك وكل حاجة عندنا بقى شيء مشجع قوي فكرنا ان عندنا تطويب خاص بالودعاء يقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض ويورثوا الارض يعني ايه ويعني ربنا هيدينا دنيا الدنيا ما الدنيا ما خلاص ما بقتش ت... انما يورث الناس يعني يكسب كل الناس ولما تكسب الناس تبقى الارض سما خلي بالكم الفكره دي احنا بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فيورثوا الارض لحساب السماء فالوديع اكتر واحد يجيب ناس للسماء لما تبقى وديع انت بتكسب الناس يحبوك وبتكسبهم للملكوت تكسبهم لحساب السماء فانت كمان مش بس عشت يومين هادين الناس حبتك انت كمان جبت ناس لربنا وده مكسب ضخم جدا فيا بختك لو كنت وديع طبعا استعداد التعلم ده يعني المفروض يكبر جوانا يبقى لكل الناس يا بخت اللي كل يوم بيتعلم درس يا بخت اللي مستعد يتعلم من كل شخص فاكرين ابو مقار لما كان ايه بقى له مده, مدة وحشه كده التلمذه فصلى شويه وقال له يا رب هطلع النهارده اسمع كلمه من حد وطلع في الصحراء وكانوا يومين صوم زي كده ولقى واحد راعي اغنام وقال له يا ابني هو الواحد لما يجوع يعمل ايه قال له ياكل قال له رجع جاع تاني قال له ياكل تاني قال له رجع جاع بعدها شويه قال له ده يبقى حمار فمضى منتفعا هو كان عنده استعداد يتعلم فلان عنده استعداد يتعلم نكش الصبي ده في سؤالين والكلمة دي ساعدته فوقته لأنه لو مشي ورا بطنه ومزاجه ده ما يبقاش بني آدم فعنده استعداد يتعلم طبعا احنا الكلام ده ما ينفعناش لو عاوز تبقى لوحدك خالص افتكر القاعدة دي اوعى تقول انا غلطان واوعى تقبل حد يعلمك حاجة ونؤكد لك انك هتوصل لغرضك بأسرع ما يمكن انك هتبقى في الاخر وحيد ومحدش قريب ليك لا تقول انا بغلط ولا تقبل انك تتعلم من حد very soon هتبقى عايش لوحدك خالص وهتبقى مش مستحمل نفسك كمان يقول اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة تصوروا حتى الإنجيل والوعظ قبوله بيختلف من وديع لوديع أو من شخص لشخص اقبلوا بوداع يعني في واحد هو بيسمع الإنجيل أو بيسمع الوعظة تلاقوه فرحان قوي ومتحمس جدا وقابل كل الكلام وما عندوش أي اعتراض ولا أي شك ولا أي جدل ولا يعني وديع حتى في استقباله للتعليم وفي واحد هو بيسمع أبونا مش محضر الكلام اللي بنسمعه كل مرة آه الآية مش كده في كلمة غلط الشاهد مش مظبوط ماشي كل اللي انت بتقوله معاك حق بس انت ما استفدتش لانك مش بتقبل بوداعة في واحد بيقبل بوداعة يعني حاسس الكلام جايله والكلام بيدخل قلبه وداخل بسهولة وبيغير فيه وفي واحد مش عاوز يستقبل لأنه جواه كبرياء جواه اعتراض جواه عزة نفس زيادة فمش بيستقبل بوداع ده حتى في الوعظ كده اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم فأنت لو وديع في استقبالك للكلام هتلاقي الكلام يغير فيك بسهولة وتستفيد من كل كلمة تسمعها وتقراها نمرة خمسة عيش بموقف الاكشن مش ال reaction يعني ايه بقى احذر ممكن نسميها كده احذر من ردود الافعال بلاش الناس هي اللي تخليك تتصرف بالطريقه اللي هي عاوزاها واحد كسر عليك اول حاجه بتيجي في دماغك ايه هكسر عليه ماشي يبقى هو اللي علمك الادب يعني هو اللي علمك تسوق ازاي هو اللي هو اكسر تكسر انما هو كسر فانت ابتسمت وفرملت وعملت له كده اتفضل يبقى انت عملت ايه عملت اكشن مش reaction هو اتكبس ليه لانه كان عاوز ينزل يتخانق كان نفسه يتخانق انت ضيعت عليه الفرصه هو جواه رغبه للخناق فانت لما عملت كده الحقيقه الشيطان اتكبس وهيتخانق مع العربيه اللي بعدك مش مهم فهنا ما تخليش الناس تعلمك اسلوبهم ما تخليش الناس تمشيك في سكتها يشتم تشتم تبقى هو اللي علمك هو sorry اللي بيربيك انما هو يشتم انت ما عندكش في قاموسك شتايم باركوا ولا تلعنوا ما عندناش اللي يلعن احنا بنبارك ما عندناش غير كده فهنا الاكشن مش ال reaction في كل المواقف ابنك استفزك لما تغضب يبقى ابنك هو اللي بيربي لان اللي انت عملته reaction محسوب محسوب انا في بنت مره في الاعتراف بتقول لي انا بجنن ماما بمنتهى الاقتدار يعني جايه كده بتفتخر انا بجننها طبعا هي الام sorry يعني غلطانه ليه لانها سابت بنتها تجننها هي بتجننها يعني هي فهمت خلاص انها تستفزها ازاي وماما بقى تخبط في السقف خلاص وهي تتفرج ده كله ده reaction عدم وداعة المفروض في التربية ما تمشيش بال reaction مش الولد يعمل حاجة تقوم ترد عليه بدون تفكير لا خالص تفرمل نفسك وتحسب ايه الافضل المفروض اعمل ايه اتصرف ازاي مش اللي هو متوقعه لا لان اللي هو متوقعه ساعات يبقوا اذكى مننا ويبقوا حاسبينها انت هتقول ايه وانا هقول ايه وفي الاخر هطلعك انت غلطت لا ما انت بقى لو انت وديع فعلا عندك الفرامل دي فانت بتتصرف باكشن مش ب reaction يقول الذي اشتم على ربنا يسوع لم يكن يشتم عوضا ده reaction وإذ تألم لم يكن يهدد عارفين النظام بقى لما حد يضايق واحد يقول له هجيب لك بابا ها لا ربنا يسوع مش بتاع حركات زي كده كان بيتهان وبيتهان إهانة صعبة وبيتظلم وفضل ساكت السكوت أكشن لو انفعال طبيعي زي بتاعنا طب ده أنا هعمل فيكوا وأسوي مش كده يهدد لا ربنا عنده control طبعا لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل عشان يعلمنا ازاي تعمل control على نفسك الوداعة انك تقدر تتعامل مع الناس بدون انتقام مهما كانوا بيغلطوا فيك بدون غضب انك تتفادى الغضب على طول الخط انك تحسب للكلمة وللتصرف جواك ان الكم... البرنامج بتاعك هو اللي بيحكم تصرفاتك مش البرامج اللي بتاعتهم ان ال upper hand عندك ال control عندك انت مش في ايد حد تاني براك لا تجاز احدا عن شر بشر نفس الفكر معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس ده الاكشن انت دايما بتتصرف وانت فاكر انا مسيحي فبقدم المسيح في التصرف ايا كان الناس وتصرفاتها انا ليا تصرفات تانية مش رد فعل التصرفات لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير اخر نقطة اظهر الاحترام للكل جزء اساسي من الوداعة او صفة مهمة من صفات الوديع انه شخص يحترم الكل والاحترام له اشكال كتير قوي الاحترام بيبان في, ال... في الوش في الابتسامة في نبرة الصوت في طريقة الكلام في الشيك هاند في الوقفة في في التليفون في المجاملة بيبان في كل حاجة والاحترام تعبير كل الناس بتفهم ما تفتكرش الناس مش بتفهم ما تفتكرش ان الغلبان الجاهل اللي بتكلمه وانت مش باصص له ما فهمش ان دي قلة احترام لا هو فاهمها يمكن متعود عليها بس لكن هو فاهمها بينما لما تقف له وتبص له بابتسامه وترد عليه هو ده الاحترام ودي ليها تمن تاني دي الوداعة لما ربنا يسوع وقف الموكب وقال لهم هاتوا لي الشحات اللي بينادي عليا الشحات ده محترم بارتيماوس الأعمى اللي قاعد ينادي وعامل هوسة والناس كلها بتقول له اسكت ربنا يسوع قال مين بينادي قالوا له واحد شحات قال لهم فين وقف مش راضي يتحرك جابوا له الشحات قال له عاوز ايه قال له عاوز افتح قال له فتح في احترام حتى للشحات اللي بينادي على ربنا طب ما انت حواليك بهوات وناس مستعجلة وزحمة وهيصة و... في احترام لكل الفئات في احترام للطفل لما التلاميذ انتهروا العيال لا ما تعملوش كده هاتوهم وحضنهم وطبطب عليهم وداوى قلة الاحترام اللي تعرضوا لها لأنه وديع الطفل يفضل فاكر طول العمر أن التلاميذ طلعوا وحشين طردوه إنما ربنا يسوع جبر بخطر وطبطب عليه ورجعه تاني فالاحترام ده وصل رسالة للطفل لأنه طالع من وديع شخص وديع الاحترام مع كل شخص وبكل الصور لو قدرت تعمل كده انت كده بتبقى وديع والاحترام اكشن ما تستناش يطلع تلقائي حطه في دماغك عشان يطلع مرن نفسك عليه عود نفسك تحترم الكل بكل الطرق الكلمة يطلع فيها احترام الوقفة يعني ساعات الواحد يشوف يعني اقول لكم قداسة البابا ربنا يديله الصحة يعني بيحترم اولاده بشكل عجيب يعني يبقى يعني واحد من تلاميذه يقول له يا دكتور فلان نبقى احنا ممكن نقول يا فلان حاف وسيدنا البابا يقول له يا دكتور يعني الواحد بيتكسف من نفسه احترام نوع من الاحترام يعني دي طريقة طبعا بتفرق مع الناس هم أولاده وبيبوسوا على ايديه وبيموتوا فيه بس بس كونه بيحافظ على اللقب معاهم عند ناس كتيرة قوي فارقة معاهم جدا لأنه فيها وداعة وفيها تواضع وفيها احترام ففي حاجات صغيرة بتلمس الناس وبتفرق مع الناس جدا لو الواحد حريص على الحاجات دي هيريح كل اللي حواليه يقول قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وانت بتجاوب اوعى من الاستهزاء اوعى من السخرية اوعى من الإهانة لا لا وانت بتتكلم في عقيدتك خليك وديع بتجاوب على كل سؤال بوداعة ما بتستقلش باللي قصادك لأن عدم الوداعة بيقدم صورة غير مسيحية مش دي الصورة اللي اتعلمناها من المسيح فاحنا بنقدم الصورة الصح الوداعة هي اللي ليها الجاذبية مش حاجة مش المنطق المنطق ما فيهوش جاذبية الوداعة هو اللي ليها الجاذبية لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا